بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين آه نختم بقى بالتركيز على شخصية أليهو مرة تاني أليهو هو الشاب المعزي اللي شبه المسيح في التعزية شخص قدر يع... يسند ويعزي بالرغم انه شاب صغير لكن قال كلام حكيم احنا خدنا امبارح محاضرة ناخد واحدة تاني النهاردة منها نتعلم ازاي نسند الناس لان دي مهمة قوي ومنها نتعلم ازاي نسند نفسنا بافكار مظبوطة لو الواحد فينا اتجرب تجربة جديدة الرسالة الأولى هنا في أيوب 33 أليه ده قال كلام برضو مهم قال معنى مهم اسمه التجربة لها نهاية من الحاجات اللي تقدر تسند بيها أي شخص كلمة هانت هتعدي هتفك هتخلص هتقول بس الكلام ده أحيانا مش مظبوط ليه لو واحد فقد حد هتعدي يعني ايه هتعدي هنا معناها هتتعزى هيجي يوم قلبك هيبرد طب لو مرض هيوصل للانتقال طب وماله هتعدي هنا بمعناها هتعدي وتروح السما هتنتصر بمعنى ايه اي تجربة فعلا لها نهاية يجوز النهاية مش معناها عودة الى البداية مش دايما النهاية عودة الى ما قبل التجربة لا لان التجربة اضافة مش طرح انما هي نقلة لقدام يا ترى قدام ده شكله ايه قدام عزاء عن حاجة ملهاش حل على الأرض وليكن يا ترى انتقال من الحياة ماشي يا ترى خسارة اتعوضت بمكسب يجوز مرض وخف يجوز اه انهيار وبعدين بناء مرة أخرى يجوز إنما قاعدة أن كل تجربة لها نهاية دي قاعدة ثابتة ودي رسالة مريحة وتقدر تقولها لأي شخص هتعدي مسيرها تنتهي تعبير سيدنا البابا ربنا يديله الصح مسيرها تنتهي يا تنتهي التجربة يا ينتهي العمر وفي الحالتين هتبقى انتهت التجربة برضه فهنا أليه قال إيه قال أيضا يؤدب بالوجع على مضجعه بيتكلم ان ربنا بيأدب الانسان ومخاصمة عظامه دائمة فتكره حياته خبزا ده بيوصف حال ايوب او حال المجرب ونفسه تكره الطعام الشبهي الشهي فيبلى لحمه عن العيان وتنبري عظامه فلا ترى يعني يبقى منظره صعب قوي زي ايوب في الوقت ده شكله صعب وتقرب نفسه الى القبر وحياته إلى المميتين إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته يتراءف عليه ويقول أطلقوا عن الهبوط إلى الحفرة قد وجدت فدية يصير لحمه أغض من لحم الصبي ويعود إلى أيام شبابه الحقيقة ده اللي حصل فعلا بالرغم أن أليه ما كانش يعرف أن ده هيحصل المرض اللي فيه أيوب ملوش علاج ويمكن التوقعات كلها انه هيموت انما اليه قال له ربنا يقدر يقدر يرجع جلدك كجلد الصبي وربنا قادر يرجع لك لايام شبابك مفيش حاجه صعبه عليه ويبعت لك وسيط واحد من ألف يعني ألف بيقولوا مفيش فايدة رسالة واحدة واحد على الألف تقول لا في فايدة ليعلن للإنسان استقامته يعني يقول له يا ابني أنت عجبني أنت مستقيم في عيني الرب يترأف عليه ويمنعه من الهبوط للحفر معناها الأساسي يمنعه من الهلاك ومعناها الجزئي ممكن يمنع عنه الموت قد وجدت فدية يعني خلاص لقيت لك فدة مش هتموت المرة دي أو على الأقل مش هتهلك هلاك أبدي يبقى رسالة على فم شخص يسند شخص مجرب انه يقول له هتخلص هتعدي كل وجع له نهاية كل ألم له نهاية الحياة على الأرض كلها وجع ليها نهاية كل تجربة مهما شدت ليها نهاية ودي لوحدها رسالة مريحة لأن اللي في عمق الألم بيبقى أحيانا حاسس إنه مش هيخلص من كتر شدته فتذكر النهاية يريحه إحساسه إنها هتخلص مريح فكرة الهزيع الأخير لو تأخر لسه في هزيع أخير ربنا ساعات يتأخر أول وتاني وتالت لكن يجي هزيع أخير تلاقي الوجع راح والمشكلة خلصت والتجربة انتهت يقول لك يخلص يبعت مرسل واحد من الألف دي ساعات يعتبروها نبوة عن المسيح يعني وسط كل البشر ما فيش غير واحد بس اللي يقدر يدفع الفدية اللي هو المسيح له المجد إنما الألف اللي هو رمز للبشرية كلها ما يقدروش يدفعوا الفداء وبعدين ممكن يحصل شفاء للجسد وعودة للشباب وإن لم تكن عودة جسدية للشباب فهي عودة روحية ما عندناش حد يعجز روحيا نعجز جسديا ماشي لكن روحيا لا محدش يعجز لما تحط قدام المجرب فكرة النهاية يجي في ديلها فكرة رجاء النهاية يعني ايه يلا استنى اليوم ده استنى اللحظة دي استنى اللحظة دي بدل تعبان قوي استنى الراحة بدل محتار قوي استنى الهداية بدل يعني موجوع قوي استنى انك تنام وتتحسن يصير لحم أغض من لحم الصبي يعود إلى أيام شبابه يصلي إلى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه بهتاف فيرد على الإنسان بره هنا بقى تلاحظوا فرق أليه عن الثلاثة التانيين أليه كان بيمدح أيوب كان بيقول له ربنا هيرد لك برك ربنا عارف انك انسان كويس ربنا مش ممكن يغمض عينه عن ماضيك الفاضل ده فيقول له صلي له بس يصلي لله فيرضى عليه ويعاين وجهه بهتاف وده التعبير اللي قاله أيوب في الآخر قال أنا شفت ربنا أنا كنت بسمع عنه المرة دي شفته إذا أليه كان حكيم قال له التجربة دي هتخليك تشوف ربنا عن قرب التجربة دي هتكشف لك عن ربنا إذا كل دي تعبيرات في, ال... في الإرشاد مفيدة في التعزية مفيدة لما تسند حد قول له إيه رأيك تخلص التجربة ولا تشوف ربنا الوجع يروح ولا تلمس ربنا لمس طب ما الوجع بيروح ويجي مش وكده كده مش هنخسر حاجة إنما لو راح الوجع من غير ما نكسب خسارة خليه شوية ونكسب مكسب يقعد لنا للأبدين يعاين وجهه بهتاف يرد بر كلمة تاني قالها له قال له إيه يغني بين الناس دي بقية الإصحاح ده كل ده كلام أليهم فيقول قد أخطأت شوفوا الحكمة مش راضي يقول له يا أيوب قول غلط إنما قال له الواحد من دول لما يتجرب قوي ويتشد عليه زيادة وبعدين ربنا يفرجها عليه وينوره ويكشف له عن مجده ده هو يغني أغنية ويقول يا رب أنا عارف إني غلطان شوفوا الرقة اللي وصل له بيها رسالة برضو يا أيوب يصح البني آدم فينا لما يتعصر كده يقول قد أخطأت بس مش عاوز يقولها له في وشه لأنه مش مستحملها فقال له يغني بين الناس فيقول قد أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجازى عليه بصراحة لم يجازى ولم يجازى أحد فينا على أخطائه وإلا كنا نبقى في الجحيم وجهنم إذا كل اللي بيحصل ده أقل من أخطائنا فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياة النور المعنى ده جميل يا جماعة التجربة عارفين لما تبقى حفرة فيها نار التجربة دي وانت وال... ماشي في السكة دي رايح على النار التجربة هي الديفيشن هي السكة ال... ال... الجانبية اللي اتشقت كده عشان تطلع هي سكة ضيقة ومعرجة ويمكن تتشك وانت ماشي في رجليك انما السكة دي خلتك ايه تعدي الحفرة اللي فيها النار فمين المعنى التجربة خلتني اعدي نار جهنم معنى جميل قوي تصور ممكن تقول لواحد طب اقول لك حاجة ايه رأيك نشيل المرض ده وفي احتمال كبير تروح جهنم نخلي المرض ده ويبقى كده مفيش جهنم ها ايه رأيك نلغي الفترة الصعبة دي السجن ده أو الخسارة الضخمة دي بس في احتمال كبير ما توصلش السم تروح جهنم ولا تيجي الأيام الصعبة الجامدة دي الخسارة دي السجن ده الذل ده بس كده احنا ماشيين في السماء لو خيرت يقول لك لا بلاش جهنم دي فهنا قال له فدى نفسي من العبور إلى الحفرة الحفرة دايما رمز للجحيم يا جماعة الحفرة أو الهاوية أو الجحيم ثلاث ألقاب زي بعض فترى حياتي النور يعني أنا مستقبلي في السماء منور طب وماله لما نتعب يبقى هنا من حكمة الكونسلر اللي بيساعد الشخص المجروح أي مرشد روحي إنه يشجعه على التوبة شوف قاعد يطبطب ويعزي ويصبر لكن كمان يحاول يوصله لحتة التوبة ويغريه بالغفران في نعمة اسمها الغفران غالية جدا لكل مجرب قريبة لي لأن المجرب يمكن ربنا ما يشيلش التجربة بس جاهز بالغفران تم الغفران أغلى من الشفاء وأغلى من حل التجارب وبعدين يقدم له الفداء ربنا فداك فدى نفسي من الحفرة هنا أليهو كان حكيم حط كلمة فدية من شوية وحط كلمة إيه فدى نفسي إذا في حتة فداء أنت مش عارف المسيح دفع قد إيه عشان بس تختصر كل العقوبة اللي عليك للحتة دي يعني كان عليك سلسلة عقوبات فرد واحد عليه 500 سنة سجن وست مرات إعدام مثلا وبعدين المحامي الشاطر بتاعه فده وأنقذه ونزلت العقوبات دي كلها إيه لسنة سجن يعترض ويتذمر ويتخانق إيه ده أنت لو تعرف اللي كان عليك فاهمين الفكرة هي بس بقت كده يا سيدي ده أنت تاخدها وتفرح ترى حياة النور أو الأبدية برضه من حكمة الشخص المساند انه ما يوعدش ان ما فيش تجارب تاني خلي بالكم من دي ما يوعدش ان ما فيش تجارب تاني لان دي انت ما تعرفهاش دي مش في حساباتك من اسوأ الامور اللي بتحصل احيانا ان واحد يوعد نيابة عن ربنا بحاجة ربنا ما قالهاش تتعب جدا ما توعي اوعد ان ربنا معاه اوعد ان ربنا بيحبه اوعد باللي قاله ربنا لكن توعد بحاجة انت ما تملكهاش ازاي وتخليه يتعلق بالوعد والشعرة ويتعب هنا شوف هيقول له ايه هو ذا كل هذه انا بالمرة بقرا لكم نصوص عشان تقربوا من السفر كل هذه يفعلها الله مرتين وتلاتة بالإنسان أتاري ربنا إيه يعصر يعصر وبعدين يفك وبعدين يعصر تاني يفك يعني لو بصيتوا على الحياة كده هتلاقوها إيه لم تخلو أبدا من ضيقات بس بأشكال ودرجات وأنواع مختلفة لكن هي طبيعة الحياة كده فقال له ده ربنا يعملها مع البني آدم مرتين وتلاتة الشغلة دي ليرد نفسه من الحفرة شوف التركيز على إيه بينقذك من جهنم افهمها بيعمل ده كله عشان الأبدية ليستنير بنور الأحياء أحياء يعني الأبد ف- فاصغ يا أيوب واستمع لي انصت فأنا أتكلم الظهر لأسرح أو إيه ساعات الواحد يبتدي يتكلم فاللي قدامه يبتدي يفكر هيجاوب يقول إيه يقول له استنى اسمعني اصغي ليه تاني بقول لكم المجرب قوي بيبقى صوت قلبه عالي صوت وجعه عالي فساعات يخليه مش سامع غير نفسه فكل شوية عاوز يقول له ايه اسمعني في رسالة غير اللي جواك في نظرة أخرى لو شفتها هتهدى حاول تشوفها فهنا بيقول له اسمع لي انصت فأنا أتكلم إن كان عندك كلام هسمعك أنا مش هو- مش هوقف الحوار فإني أريد تبريرك حتة حلوة أوي أهو ده موقف عكس التلاتة الكبار ليه؟ التلاتة الكبار حبوا يثبتوا لأيوب إنه غلطان في الوضع اللي كان فيه ايوب نفسيا that was too much حرام عليكم حرام عليك واحد يبقى في, في, في تعبان جدا وبيصوت وتقول له اصلك خاطي كمان أهو من نفسي مش مستحمله ما كلنا خطاه بس ده ما يتقالش دلوقتي فهنا قال له بالعكس انا عاوز اطلعك بار انا حاسس بيك انا واخد موقفك انا احب ان انا اكون بار اكون صح اكون على الاقل غير مسؤول عن اللي بيحصل ده نفسيا على الاقل مريح فانا اريد تبريرك والا فاستمع انت لي انصت فاعلمك الحكم يبقى هنا كل ده رسائل من شخص حكيم عرف يسند لانه بيحب عاوز يبرر الشخص بيفكره بالابديه بيقول له في استناره انا مستعد اسمعك تاني اشكي براحتك مش هعترض على كلامك مش هقطعك حتة تاني قالها أليه حلو أجاب أليهو إصحاح 34 ما أنا قلت لكم أليهو ده اتكلم كتير من 32 ل 37 خمس إصحاحات بيتكلم لوحده وكل كلامه حلو ومقبول اسمعوا أقوالي أيها الحكماء واصغوا لي أيها العارفون الأذن تمتحن الأقوال كما أن الحنك يذوق طعاما لنمتحن لأنفسنا الحق ونعرف بين أنفسنا ما هو طيب إيه معناته الكلام ده ليس كل الكلام الجميل المنطقي صحيح هو بيقول ايه مش احنا عندنا لسان بيدوق عندنا كمان ودان تمتحن الكلام في كلام موزون وكلام مش موزون في كلام يتقال يعور وفي كلام يتقال مش في مكانه زي ما انت بتطبخ ولا بتاكل في حاجات ما يتخلطوش على بعض في الاكل فهنا خلي بالك مش كل الكلام المنطقي مناسب للمجرب دي قاعدة مهمة في واحد يقول لك أنا ما قلتش حاجة غلط أنت وجعته بالكلمتين الصح اللي قلتهم دول كملت عليه أنت بقى ما ريحتوش وبعدين يقول إيه لنمتحن لأنفسنا الحق تعالى نمتحن إيه بالظبط الحكم المناسب اللي نقوله في الوقت ده برضو خلي بالكم يقول ايه لان ايوب قال تبررت يبقى لف ودار ورجع للشكوى يعني اليه حكيم خدوا في حتة نطلع من الجحيم وربنا يفكها وليها نهاية وهيبررك وبيحبك وانت معاك حق في كلامك و... واسمعني بس و... وبعدين قال رجع بقى ايه لما هدي شوية وابتدى يسمع له قال له اصل انت قلت يا ايوب أنا تبررت يبقى هو إيه بيرجع تاني لمربط الفرس المشكلة الأساسية إنه شايف نفسه بار والله نزع حقي ده كلام أيوب عند محاكمتي أكذب يعني لما بيحاكموني بيطلعوني كذاب وأنا مش كذاب جرحي عديم الشفاء من دون ذنب دي كلها ادعاءات أيوب فأي إنسان كأيوب يشرب الهزء كالماء هنا بقى ابتدى يعمل ايه ال confrontation ده اللي هو ايه المواجهه انه انت مش واخد بالك انك مع انك طول حياتك عف اللسان وانسان حلو بقيت بتستهزأ بربنا زي اللي بيشرب ميه انت بقيت تقول كلام ما كنتش ممكن تقبله زمان فهنا ابتدى يشاور له على الحته اللي ايه عاوزه تتصلح ويسير متحدا مع فاعل الاسم انت بقيت زيك زي اللي بيقولوا كلام وحش ما يعرفوش ربنا وذاهبا مع أهل الشر لأنه قال لا ينتفع الإنسان بكونه مرضيا عند الله ساعات لما يكون الواحد مجرب قوي الشيطان يجي يقول له يعني نفعتك في التقوى ما تعمل زي اللي بيعمله بقى فاهمين فهنا بيقول له انت كده هتبقى زي اللي بيغلطوا براحتهم طول عمرك انسان كويس ليه تنزل عن المستوى الحلو اللي انت عشت فيه طول عمرك بتشكر ليه تبطل طول عمرك بتحب ربنا ليه تبطل تحبه احذر من التبعية لأن الواحد لما يكون مجرب يمشي في رجلين أي سكة سهلة وطبعا دي ممكن تضيعه جدا وبعدين رجعوا لحتة اسمها الثوابت يقولوا دايما في علم النفس في ثوابت لازم تراجعها مع أي شخص مهزوز لأن الثوابت دي ما بتبقاش ثابتة عنده الثوابت بتتهز الشخص المجرب ساعات يبقى زي اللي مش عارف هو مين وليه وفين خلاص مفيش حاجة ثابتة فيقول لأجل ذلك اسمعوا لي يا ذوي الألباب حاشا لله من الشر نراجع الثوابت ربنا ما يغلطش للقدير حاشا له من الظلم لأنه يجازي الإنسان على فعله وينيل الرجل كطريقه فحقا إن الله لا يفعل سوءا والقدير لا يعوج القضاء من وكلوا بالأرض ومن صنع المسكونة كلها يعني إيه مش ربنا اللي خلق الدنيا طب هو محتاج يعوجها هو وكيل ده هو, هو صاحب الحاجة لازم يعمل أحسن حاجة إن جعل عليه قلبه إن جمع إلى نفسه روحه ونسمته يسلم الروح كل بشر جميعا ويعود الإنسان إلى التراب هنا حط كام ثوابت مهمة كام حقيقة مهمة اولا حقيقه ان ربنا ما بيغلطش ربنا ما بيغلطش دي حاجه ثابته وربنا ما بيعملش حاجه وحشه إذا اللي حصل مش وحش حتى لو بيوجع بس مش وحش الحاجة التانية ربنا ديان عادل لأن هو اللي خلق الدنيا وهو اللي هيحاسب الدنيا إذا احتمالك له أجر تعبك له أجر الوزنات اللي خدتها مطلوب منك قصادها حاجة الفلوس والعمر والصحة والعيال والحاجات دي كلها ها عملت بيها ايه فخلي بالك دي ربنا ديان عادل كمان ما سابش الدنيا سايبة هو اللي خلق الدنيا وهو المسؤول عنها وكل حاجة under control في الآخر يسلم الروح كل بشر يعني كل بشر هيسلم روحه لربنا في الآخر يعني كلنا لينا رجوع لربنا هيحاسبنا ويتفاهم معانا نقطة كمان اتجاه الكلام وانت بتتكلم ما تسيبش الشخص التعبان هو اللي يسوق الكلام ليه ممكن ياخدك ويمشي في سكة ما تعرفش تطلع منها يعني افرض مثلا قال لك ايه جاري ده راجل لا يعرف ربنا وفلوسه كتير وصحته حلوة وبتاع وبعدين كل ما تيجي تتكلم في حاجة تانية يشدك لجاره تقوم تدخل بقى في موضوع جاره جاره ايه وانت لو مشيت معاه في موضوع جاره ده انت بدل ما تنقذه انت رحتوا للادانه والغل والغيظ وقربتوا تدعوا على الراجل يبقى انت جاي تساعده غرقك طلعت بره الخط خالص لا كمرشد لازم انت اللي انت اللي تفضل سايق مش هو اللي سايق دي حاجه مهمه قوي في الارشاد ما تسيبش مع ان انت بتديله فرصه يشكي براحته ومش بتقاطعه بس ال control في ايدك ال driving عندك انت انت اللي تسوق فاتجاه الكلام في اتجاه انت حاسبه انت عاوز توصله في الاخر لكام فكرة اساسية واحد ربنا ما بيغلطش اتنين انت غلطان شوية تلاتة ليها نهاية اربعة في سما هنرتاح كلنا خمسة بكرة نفهم ستة المسيح اتصلب وتعذب وحاسس بيك ثوابت واضحة في دماغك عاوز توصلها بالراحة على وقت طويل انها ما عاوز توصلها كده كده إن كان لك فهم فاسمع واصغي إلى صوت كلماتي ألعل من يبغض الحق يتسلط أم البار الكبير تستذنب قال له يعني إيه قال له أنت هتستذنب البار الكبير البار الكبير اللي هو مين ربنا الكبير البار ال perfect يعني هتطلعه هو غلطان أيقال للملك يا لئيم وللندباء يا أشرار يعني ينفع تقول لملك أرضي حتى في وشه أنت لئيم ده أنت قلت لربنا في وشه كده آه الذي لا يحابي بوجوه الرؤساء ولا يعتبر موسعا دون فقير لأنهم جميعهم عمل يديهم بغتة يموتون وفي نص الليل يرتج الشعب ويزولون وينزع الأعزاء لا بيد لأين عينيه على طرق الإنسان وهو يرى كل خطواته هو عاوز يسوق الفكرة ايه وده اللي ربنا وصله له في الاخر سيب ربنا العادل الديان محب البشر يعمل اللي هو عاوزه لانه عارف بيعمل ايه يبقى عاوز يسوقه للتسليم اتجاه الكلام مع اي مجرب ليت جو سلم سيب ايدك اللي قفشه دي وماسكه وبتتخانق افتح ايدك وسلم اعمل اللي انت عاوزه يا رب عاوز توصله لكده ده اتجاهك ده سعيك تقعد بقى تجيبها من اليمين من الشمال لغايه ما توصلها له تقول له كل المناظر اللي حواليك دي ما كلها تمشي بهوات الكبار دول والاسماء الضخمه والانجازات كل ده يمشي فتحس انه ايه يعني خلينا مع ربنا في نفس الوقت بتساعده على التواضع امبارح اللي سهره معانا في علاقة وثيقة بين التواضع واحتمال التجارب كل ما كان الإنسان متواضع كل ما كانت تجارب المرة قوي مش مرة قوي لما ربنا قال لأم يعقوب ويوحنا أيستطيع أن يشرب الكأس دي رسالة لينا كلنا تقدروا يا ولاد تشربوا الكأس اللي أنا هشربها هي افتكرت بقى كأس إيه يعني كاس خمره بقى بتاعت البهوات والملوك قالت له ولادي جدعان يشربوا يشرفوك قال لها هشربهم هشربهم وهتندمي على الكلمه دي يا ام يعقوب هتندمي عليه لان انت مش فاهمه يعقوب كان اول واحد يستشهد يجوز عشان الكلمه دي فهي فاكره كاس آه، يعني هيقعدوا مايده بقى هم صيادين ف- فافتكرت ان بيقول يعرفوا يقعدوا قعده بهوات ويشربوا كده زي الملوك يعني فقالت له ولادي يقدروا طبعا قال لها خلاص يشربوا فيشربوا طلعت يشربوا صليب يشربوا علقه الكاس التي اشربها دي اللي قعد طول الليل يقول له اعبر عني هذه الكاس دي كاس مره جدا لكن هم دول اللي هيقعدوا حواليه بقى في السماء لان شربوا الكاس معاه فهنا الاتضاع لما الواحد يبقى اخر الكل تلاقوه يحتمل بسهوله ده اتجاه الكلام انك ت- تنزل كبرياء اللي قصادك مع التجارب اللي عملته فيه تسيح شويه الكبرياء اللي فاضلين فتلاقي قلبه وسع واحتمل اتجاه الكلام انك عاوز يوصل لحته اسالك فتعلمني تعلمه صلي قول له يا رب اشكيله اشكيله من غير ما تغلط فيه قول له انا تعبان يا رب اسندني يا رب فهمني يا رب قويني طيب على اللي انا فيه انا مش هسالك يعني ترفع التجربه بس على الاقل خليك قريب هنا انت بتعلمه يصلي ما يجب ان يقال يقول له في أيوب 34 ولكن هل الله قال احتملت لا أعود أفسد يعني إيه أنت بتقول أنا استحملت ومش هغلط تاني ما لم أبصره فأرنيه أنت إن كنت قد فعلت اسما فلا أعود أفعله أنت عمال تقول له يا رب إن كنت غلطان فقول لي غلطان في إيه وأنا ما أعملوش هل كرأيك يجازيه أنت فاكر ربنا هياخد على كلامك قائلا لانك رفضت فانت تختار لا انا يعني هيمشي ربنا وراك ويمشي على كلامك لا ربنا عارف النظام بتاعه هيمشي على كلامه هو وبما تعرفه تكلم ذو الالباب يقولون لي بل الرجل الحكيم الذي يسمعني يق- يقول ايوب يتكلم بلا معرفه عاوز يقول له ايه معلش يا ايوب اللي يسمعك يعدي دلوقتي ويسمعنا يقول ده معقول ايوب رجل الله يقول كده عن ربنا فابتدى ايه يقول له في حاجات ما يصحش تتقال في حاجات زادت وانت وانت بتشكي برضه تعال نراجعها وكلامه ليس بتعقل ليت ايوب كان يمتحن الى الغايه من اجل اجوبته كاهل الاسم يعني لو راجعنا كل اللي انت قلته ده هنلاقي كلام كتير وحش لكنه أضاف إلى خطيته معصية تلاحظوا إن العيار بتاع الراجل عمال يزيد في الأول ابتدى بذوق قوي وأنا صغير وما بفهمش حاجة و- واشتراه يعني وخد وفتح قلبه وبعدين ابتدى إيه يقول له لا ما معناه بقى ما يصحش اللي أنت بتعمله واللي أنت بتقوله وابتدى يستغلطه إذا الطبطبة على طول مش هي الإرشاد الطبطبة على طول جزء من الإرشاد لكن المواجهة وتعديل المسار مهم برضه وإلا يفضل يرثي نفسه خلاص يبقى ما يقال انه انا يا رب مش هعترض انت بتعلم الشخص يفكر ازاي تقول له ما تعترضش على ربنا لكن قول له يا رب هحتمل لاني واثق فيك انا هستحمل لاني عارف انك انت حاسبها كويس ما بتغلطش لكن هبطل اعترض عليك انا مش فاهم لكن هقول لك علمني فهمني ومش هعمل كده تاني مش هقول كده تاني مش هت... مش هتذمر عليك تاني هقبل يا رب التأديب والتوبيخ والإرشاد أنت بتعلم الشخص يفكر إزاي ويقول إيه بتعلم المجرب ده اللي في إيدك كمرشد يفكر إزاي ويقول إيه عودة أخيرة إلى سر المشكلة أجاب أليه وقال 35 أتحسب هذا حقا قلت أنا أبر من الله لأن قلت ماذا يفيدك بماذا أنتفع أكثر من خطيتي لما وقع في حتة أنا أبر من الله بقى يقول كلام لخبطة خالص بيقول أنا استفدت إيه من حياة البر اللي عشتها كنت غلطت وخلاص شوفوا بقى اللخبطة أنا أرد عليك كلاما وعلى أصحابك انظر إلى السماوات وابصر ولاحظ الغمام أنها أعلى منك إن أخطأت فماذا فعلت بي وإن كسرت معاصيك فماذا عملت له عاوز يقول له ايه هو انت يعني لما هتبقى كويس ربنا استنفع ولما تعمل خطايا الدنيا كلها ربنا خسر هو كله ليك انت مشيت كويس ليك مشيت وحش عليك انما ربنا الحقيقة قاع- في السما فوق ده انت لما بتغلط السحابة اللي فوق ما تأثرتش امال ربنا هيتأثر هو اصله خدها بعند طب انا هغلط بقى اللي ما تغلط ولا ما تغلطش دي راجعه لك دي بتاعتك انت دي ان كنت برا فماذا اعطيته يعني هو ما كسبش منك او ماذا ياخذ من يدك لرجل مثلك شرك ولابن ادم برك يعني ايه شرك اعد لك وبرك اعد لك في الحقيقه ربنا مش كسبان حاجه ولا خسران حاجه لو انت هتاخدها بقى بعند يعني انت فاهم غلط انت بتعند مع نفسك بتعند مع نفسك ما ينفعش تعند مع ربنا فلما شك في حتة ماذا يفيدك البر قال له لا لأنه قاعد لك وانت فاكر هيفيده هو يعني انت لما مش هتعمل الصح طب ما انت الخسران رسالة أخرى معجزية مشجعة لست وحدك في الألم أحيانا دي بتبقى من أكتر الرسائل اللي تريح الشخص لما الواحد يبقى تعبان قوي أحيانا مجرد يسمع قصص ناس تانية عايشة نفس الهم أو أكتر زي أكتر من حد الليلة دي قال لي كنت ناوي أقول لك على مشاكلي بعد اللي قلته مش هقول حاجة قلت كويس ده المطلوب نشتغل أيوب على طول لأن فعلا الواحد لما يكتشف إن في مجربين كتير قوي وفي مجربين أكتر مننا كتير ما انساش لما كنت بشتغل مع اللاجئين قابلت شاب من الصومال قال لي كلمة هزتني قال لي أنا شفت تسعة بيتذبحوا قدامي أبويا وأمي وأخواتي وأنا اللي عشت ما بقتش عارف أتكلم معاه تصور واحد شاف عيلته بيموتوا قصاد عينه كلهم كده وهو اللي عرف يهرب هيعيش بقية عمره ازاي اللحظة دي هتعمل في ايه اللي بقى مش لاقي دواء ولا مش لاقي اكل ولا حد تعبان ولا دي ايه بقى دي كبيرة قوي دي فاحيانا مجرد ان الواحد يشوف عالم اخر من المجربين تحس انه ياخد نفسه يعني مش مش بقول مشكلته اتحلت بس بتهدى شوي بتهدى ده اللي استخدمه بقى هنا أليه في الآخر قال له شوف في ناس كتيرة تعبانة من كثرة المظالم يصرخون يستغيثون من ذراع الأعزاء ولم يقولوا أين الله في ناس مجربة جدا الغريب والعجيب ودول الناس البسط على فكرة ما تروحوا الأرياف ولا تروحوا أفريقيا تلاقي الناس دي بيموتوا لها عادي كتير ما فيش دواء ما فيش طب بقى فعادي بالنسبة لهم يعني كل شوية حد يمشي يعني مش يتعبوا شوية طبعا لكن من كتر الغلب لكن ما حدش فيهم يشك لحظة في وجود ربنا وتلاقيهم ما يعترضوش عرفوا يجيبوا الطاقة دي منين عشان ببساطة خدوا على الغلب يقولوا أي لم يقولوا أين الله صانعي ما يقولوش فين ربنا اللي خلقني مؤتي الأغاني في الليالي يعني اللي كان بيفرحني قبل كده راح فين الذي يعلمنا أكثر من وحوش الأرض ويجعلنا أحكم من طيور السماء ثم يصرخون من كبرياء الأشرار يعني يرجعوا ما يقولوش فين ربنا ويتذلوا تاني الأشرار يذلوهم تاني ولا يستجيب ولكن الله لا يسمع كذبا والقدير لا ينظر يعني إيه يا ما فقراء قابلين ومش معترضين يا ما مرضى قابلين ومش معترضين يا ما ناس مظلومة ومذلولة وقابلين ومتكيفين وعايشين فانت لست وحدك لدرجة ان هم ساعات يقارنوا نفسهم بالحيوانات فيعتبروا نفسهم مميزين يعني في بشر بيوصلوا لهذه الدرجة يقارن نفسه بالحيوان يقول انا كويس ان انا بني ادم يعني لا حد اقل منه يعني يصرخون ولا مجيب فقط اخر رسالة لأليهو اذا قلت انك لست تراه ما هو قال وسط كلامه أيوب بس لو يليموني على ربنا أنا لو أمسكه بإيدي كده سوري يعني هعرفه غلط كان أيوب بيقول كده بيقول يليموني عليه أنا عاوزه يجيلي وأنا أتفاهم معه فقال له إذا أنت قلت أنك لست تراه فالدعوة قدامه بص اصبر له دي بقى حكمة أليهو قال له انا عارف ان ربنا سمع لك سمع كلمة أنا بس يجي ونتفاهم على فكرة ربنا سمعك وهيجي وده اللي حصل فعلا أول ما أليه خلص كلامه المسيح جه اتكلم مع مع أيوب قال له مش أنت قلت ل- ليموني عليه وأنا أتفاهم معاه جيت لك أهو علمني بقى استغلطني حاكمني يا سي أيوب فهنا شوفوا ثقة ال- المرشد ده كانت حلوة قال له أنت قلت لو كان موجود يرد علي هيرد عليك وهتشوف اصبر له يبقى اخر رساله مهمه هي الرساله اللي قالها يعقوب وقالها بولس وقالها الكتاب وقالها المسيح له المجد اصبر اصبر هتشوفه هيرد عليك هيطيب خاطرك هيرد على اسئلتك هيرفع التجربه اصبر له اما الان فلان غضبه لا يطالب ولا يبالي بكثره الزلات فغر ايوب فاه كمنه ساكت انت عمال تفتح بقك وتقول وتقول وتقول وكبر الكلام بلا معرفة فهنا الرسالة الأخيرة إيه الدعوة قدامه فاصبر له جميلة الآية دي أنا عاوزكم تحفظوها ينفع تقولوها معايا الدعوة قدامه فاصبر له كمان مرة الدعوة قدامه مش انت دعيت وانت قلت كل اللي جواك واشتكيت واتسائلت ومش فاهم خلاص خلاص فاضل هو بقى يعمل اللي عليه اصبر هيرد هيرد في اي وقت لانك انت مش شايف قد إيه انت غلطت ومش شايف حاجات كتير سيبه يرد بالطريقه اللي هو عاوزها ربنا يدينا نعم ان احنا نتعلم من ايوب حياه التسليم والاتكال وتعدي ايامنا على خير لالهنا كل مجد وكرم الابد امين